بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر وأعن بفضلك يا كريم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانك من اله عظيم لن تطاع الا باذنك ولن تعصى الا بعلمك تعلم ولا حدود لعلمك وتريد الخير ولا راد لفضلك وتحكم ولا معقب لحكمك القلوب اليك مقبله والسر عندك علانيه والحلال ما احللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والخلق خلقك والعبد عبدك والأمر أمرك ولا إله غيرك سبحانك ما طابت الدنيا إلا بذكرك ولا طابت الآخرة إلا بعفوك ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهك وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وفرج كرب أمتنا اللهم فرج كرب أهلنا على أرض فلسطين اللهم فك عنهم الحصار وانصرهم ولا تنصر عليهم وضيق على من ضيق عليهم اهلك عدوهم وحقق لهم نصرك الذي وعدت اللهم فرج كرب اهلنا على ارض سوريا يا رب العالمين اللهم فرج كربهم على ارض حلب اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم ايدهم بتاييدك وانصرهم بنصرك يا رب العالمين اللهم عليك بعدوك وعدوهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا واجعلهم عبره وايه يا رب العالمين فرج كرب المسلمين على ارض مصر وعلى ارض ليبيا وعلى ارض تونس في بورما وجبال اراكان في الصومال وفي السودان اللهم ردنا الى الاسلام مردا جميلا ردنا الى كتابك مردا جميلا ردنا إلى سنة نبيك مردا جميلا اجعلنا لك ذكرين لك شكرين لك عابدين لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا احينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذه الرسالة الموسومة بمحمد صلى الله عليه وسلم النبي الإنسان ومع اللقاء السابع والأربعين وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا اللهم آمين أحبتي في الله ما زلنا بين يدي هذا العنوان بما يأمركم مسألة عرضها هرقل ملك الروم على أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه قبل أن يدخل الإسلام سأله عن رسول الله عدة أسئلة وكان من بينها بما يأمركم وأجاب أبو سفيان إجابات فيها الصدق لأن العرب خاصة زعماء العرب وسادة العرب كان الكذب بالنسبة لهم سبة رغم ما كانوا فيه من جاهلية لكنهم كانوا يعلمون أن الكذب سبة فكانوا يصدقون فلما أجاب علم هرقل أن محمدا صلى الله عليه وآله نبي حق وصدق وكاد أن يسلم لولا الدنيا ومناصب الدنيا ولولا بطانة الشر التي تحيط غالبا بمن يتولون الأمور لأن من يتولى الأمر إما أن تكون له بطانة خير تذكره بالله وإما أن تكون الثانية نسأل الله تعالى أن يجعل بطانتنا دائما من بطانة الخير التي تذكرنا عند النسيان وتعيننا عند العمل جزاكم الله خير الله يبارك فيك وأن يصلح ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابه وسنة نبيه وما فيه خير البلاد والعباد اللهم آمين فكاد أن يسلم لولا البطانة ولولا الخشية ممن حوله وقال لئن كان كما قلت ليملكن ما تحت قدمي هاتين وقد كان وقد كان بما يأمركم علمنا أن منهج الأنبياء في باب الاعتقاد والأصول العامة منهج واحد إنه الإسلام الذي يدعو إلى عبادة إله واحد معبود بحق سبحانه جل جلاله أما الشرائع تختلف من نبي إلى نبي من رسول إلى رسول وبدأنا نقف مع بعض النصوص على مائدة القرآن خاصة على مائدة سورة الأنعام والتي فيها القيم والأحكام العامة ومنها قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات وأخذنا نظيرات هذه الآيات من التوراة وكان من بين النصوص على مائدة التوراة النص الذي ذكر تلك القيم والأصول وكيف يتفق المنهج مع جميع الأنبياء ومررنا خلال النص على صفة الغيرة الثابتة لله رب العالمين كما يليق بكماله وجلاله وهذا دفعنا أن نقف أمام صفة الغيرة نذكر أدلتها ومفهومها كما يليق لله رب العالمين ثم بدأنا نقف أمام الثمرات التي يحصلها العبد من إيمانه بالأسماء والصفات ذكرنا منها تعظيم الله الخشية الحب الرضا اليقين التوكل على الله عز وجل وكان من آخرها معرفة حقيقة الدنيا وحقارة الدنيا توقفنا مع كلام قيم للعلامة ابن القيم في باب معرفة حقيقة الدنيا وما يقوم في قلب العبد من مشاهد ووصلنا إلى مشهد الجنة وما زلنا إخوتان نقف على باب الجنة نتعرف على ما فيها من نعيم حتى يكون هذا دافعا للعمل وترغيبا في التمسك بالكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم فوالله لا سبيل للوصول إلا بهذا المنهاج العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة فليس بالأهواء ولا بالعواطف التي لا تقيد بمنهج الله رب العالمين يصل العبد أبدا فكل السبل إلى الله عز وجل مسدودة إلا طريق محمد بن عبد الله عليه الصلاة وأزكى التسليم وطريق محمد معروف كتاب وسنة بفهم من أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين بدأنا نقف أمام الجنة ونقارن بين نعيم الدنيا ونعيم الجنة فتكلمنا عن ملك الدنيا وعن ملك الجنة اتكلمنا عن نساء الدنيا ونساء الجنة اتكلمنا عن بعض صور النعيم في الدنيا وصور النعيم في الجنة اتكلمنا عن أسواق الدنيا وسوق الجنة وما زلنا إخوتاه في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا ما زلنا مع وصف الجنة والمقارنة بين الدنيا وبين الجنة حتى نعلم أن الدنيا عبارة عن صورة وأنها ومضات وأنها صبر ساعة يعقبه راحة الأبد الدنيا صبر ساعة يعقبه راحة الأبد تعالوا لنرى أدنى أهل الدنيا وأدنى أهل الجنة وإن كنا قدمنا بهذا في البداية أدنى أهل الدنيا يا إخوة اليوم يعيش في بؤس وكرب فقر وضيق يجوع نعم يتعرى نعم لا بيت له يؤويه ولا متاع يكفيه ولا مال يصد حاجته ده أدنى أهل الدنيا هناك من لا يجدون لقمة العيش نحن نأكل ونشرب هناك من لا يجد الطعام ولا يجد الشراب فأدنى أهل الدنيا يعيش القرب يعيش الضنك يعيش التعب ينحني ظهره ليجد لقمة عيشه طيب أدنى أهل الجنة له في الجنة مثل ملك عشرة ملوك من ملوك الدنيا أدنى أهل الجنة إخوة وليس فيهم دني إذا كان آخر من يدخل الجنة له في الجنة مثل ملك عشرة ملوك من ملوك الدنيا نقول ملوك الدنيا اللي ملكوا وسادوا يا الله ده انت بتسمع عن بعض من استأثروا بالدنيا تجد يقول لك مثلا عنده مش عارف 200 مليار دولار 200 مليار دي يتعدوا ازاي دول تقريبا المليار يملى يملى المسجد صح؟ يمكن مش عارف شكله ايه ده 200 مليار ودولار ده هيعيش قد ايه عشان يصرفهم ده مثلا يعني ده لو قاعد ياكل فيهم عمره كله مش هيخلص ده ده وده يعتبر في سوق الاموال قليل ما عندوش حاجه انت لما تشوف كده يعني اثرياء العالم ايه 200 مليار دولار يا عم الحاج تتفرج ده دول مصاريف نسريه عند ولد من مش عارف اه لا تتعجب لا تتعجب هذا ما اخبر به النبي ستلقون بعد اثرا ما هي دي الاثر يا اخوه اثر يعني ايه استئثار بالدنيا جمع اموالها وكنوزها ما هو نسأل الله تعالى أن يجنبنا شرها إذا دخلت القلب أهلكت أه والله يا إخوة الدنيا لما تدخل القلب خلاص فلا يرى الإنسان إلاها خلاص ما فيش عنده غير الدنيا فتهلك وتبعد كما قلت لكم سمي المال مالا لأنه يميل بأهله عن منهج الله إلا من رحمهم الله وعصمهم مال يميل ولذلك من ضمن العملات دينار قال العلماء ينقسم قسمين دين ونار يا إما دين يا إما نار هي الدنيا كده يا إما تقودك للدين والعمل الصالح يا إما عياذا بك اللهم والتاني اسمه إيه درهم در من الإدرار كثرة والهم معروف فدايما الأموال تدر الهموم وتجلبها شوف كده صاحب المال شقي بماله اه والله يا إخوة خاصة بتوع الدنيا المال يكتر يبدأ يتعلم الحرص وخايف خايف لا يتسرق لا يهلك لا لا لا لا عايز خزينة محكمة مش عارف عايز خزنة بالبصمة ويا سلام والبصمة بتاعته ضاعت ضاع المال مشكلة حياتهم كلها تعب اوعى تفكر زي ما بنقول لك كده هم دول اللي عايشين لا ده انت اللي عايش يا طيب ده انت اللي تيجي بتضع جبهتك على التراب كده انت اللي عايش انت اللي حياتك طيبة انت اللي بتشعر بالسعادة اوعى تعتقد ان اصحاب الدنيا سعداء والله ابدا بل هم اشد الناس شقاء بدنياهم بدنياهم فانت اللي سعيد انت ايه الحكايه رغيف شعير بيكفيك صح قرص طعميه يا حاج خالد مية مية وزي العسل اوه ولا كمان مع شويه فلافل كده وشويه فلفل و... إيه؟ لا تقول لي بقى كباب ولا غيره يا عم الحاج وراضي وسعيد ومبسوط طبق فول قد كده يوه كانت ايدينا بتخبط في بعض العيلة كلها تقعد على طبق واحد وسعداء ما تتخيل السعادة في طبق واحد كده لما سيبنا الطبق الواحد يا لؤي تعبنا لما بقى كل واحد له طبقه تعبنا شوف الجماعة اللي راحوا للنبي نأكل ولا نشبع قال لعلكم تأكلون متفرقين السبب بكل واحد بياكل لوحده طب اجتمعوا على الطعام فزي ما قلت لك سندوتش خفيف خلاص يملاها الحمد لله ورضا وسعاده و... انما التاني بقى مشكله اكله مشكله شربه مشكله صح انما انت عادي جدا بتعدي كده وانت ماشي تيك اواي سندوتش ب 3 يورو زي العسل مبسوط قوي ولو معكش التلاتة يورو ممكن يكفيك انك تشم الريحة بس تشبع صح الحمد لله انما غيرك لا غيرك اكله مشكلة وشربه مشكلة ولبسه مشكلة ونومه مشكلة وشغلانته مشكلة انت بتنام مش محتاج حرس يناموا جنبك ولا ايه يا اخوة في ناس ما عرفوش يناموا غير بالحرس انا بتحرك براحتي بمشي على رجليا في الشارع وسط الناس صح كلنا ماشيين مع بعض اهو في ناس ما تعرفش ابدا حركته اخوه بحساب ما يقدرش يتحرك خطوه الا باوامر يبقى مين اللي عايش بقى مين اللي سعيد الفقير اه الفقير اللي عنده ايمان اللي عنده رضا وعنده تسليم انسى الكلام انسى الدنيا ملكها زائل يقول لك فلان البورصة اتضربت جات له سكتة قلبية مات آه مات عشان الدنيا تخيل واحد بيموت من أجل الدنيا المشروع بتاعه اتدمر سبحان الله دي آيات يا إخوة وعبر عشان ننتبه الله يبارك فيكم بتشوف واحد لابس راكب سيارة ادي الناس اللي عايشة لا ده انت يا مسكين اسكت ما تدري ما تدري صاحب السيارة ده حاله ايه فقد ايه اتمنع عنه ايه واضح ربما عنده سيارة فخمة لكن ما عندوش صحة وانت عندك صحة اه والله ماشي بأدوية معينة بنظام معين انما انت في اي وقت بتتحرك وتروح وتيجي ربما حرم من نعمة الولد وانت عندك ثلاثة أربعة بيتنططوا فوق دماغك ومجننينك هو من نفسه بس يقول لك ضفر ولد يعمل عمليات جراحية ويسافر ويروح ويتجوز تاني وتالت ما في ولد خلاص ويجعل من يشاء عقيما وانت عندك وزهقان منهم يا خايب طب شوف كده اللي ما عندوش يقول لك ادوهم لي كلهم وخد اللي انت عايزه اه والله يا اخوه نعمة الولد اه نعمة منا يهب منا يمكن ما عندوش زوجة وانت عندك زوجة او عنده زوجة مغلباه ومبهدلاه وهتوديه النار اه والله وانت عندك زوجة راضية وتقية وورعة لابسة حجابها وطيبة وعفيفة ونقية التانية عايزة فستان سواريه يجيب ألف يورو وعايزة كل يوم تعمل حفلة وبارتي عشان أصدقائها الرجالة يجوا يلعبوا معاها في البيت أمال أنت فاكر إيه؟ وأنت عندك زوجة ما شاء الله عليها صبورة وراضية والقليل يكفيها و... وعابدة وتقية ونقية و... قاعدة تحفظ ابنك سورة الفاتحة قاعدة تحاول اللي بالها من البنت وتربيها على العفة إنما أنت مش واخد بالك مش واخد بالك إن دي نعمة الراضية الصابرة دي نعمة غيرها متمردة يقدر يتكلم معاها ما يقدرش الكلمة كلمتها هو اسمه زوج لكن تعمل اللي هي عايزاه في أي وقت هي عايزاه زي ما صاحبنا قال لها بقول لك ايه انا الراجل قالت له يعني ايه؟ قال لها يعني انا اللي احدد امتى اغسل المواعين ويفضل راجل يا راجل انما انت الحمد لله تخش بيتك رجل رجل تلاقي البيت كله مستعد لاستقبالك ايه ده؟ اه وبتدخل من باب كبار الزوار كمان وانت داخل تلاقي الولاد فرحانين والزوجه فرحانه ايه ده كله ايوه التاني بقى دخوله زي خروجه مش محدش حاسس بيه اصلا رايه براحته ولا بيسالوا عنه انما انت اذا غبت ساعه اللي يتصل بيك واللي يطمئن عليك الولد يتصل يا ابي والبنت والزوجه عامل ايه وحشتني هتيجي امتى احنا مستنيينك الاكل على النار يلا بسرعه اه هو هو يا عيني بقى هو آه يبقى مين اللي بيعيش بقى اهل الايمان يا اخوه اهل الطاعه الزوجة المحتجبة الجميلة العفيفة في البيت دي نعمة عظيمة أوي يا شيخ أحمد لا يدرك قدرها إلا من يفقدها هما ليه عاملين حرب على الحجاب كده لأنه عارفين يا إخوة إن المرأة المسلمة دي جنة عفيفة نقية كنت لسه بحكي للإخوة قصة وأحكيها لكم تاني يعني وصف حال كده تستفيد منها بعض العبر لازم تنتبه دي قصة مالك يا عم الحاج خالد خليك معايا عشان انت بتحب الكلام عن الملوك يعني الملك ده أصيب بمرض معين المرض كان في الأنف في الأنف بتاعه الطب حار فيه انتهى الطب إلى ضرورة بتر الأنف عنده مرض خطير لو انتشر في الجسم يموت وده الملك طب نعمل ايه لازم نبتر الأنف يا جماعة ما في حل غير كده خلاص ابتروا الأنف بطروا له الأنف يعني قطعوا أنفه الملك بعد ما فرغوا من الجراحة نظر في المرآة لقى نفسه شكله قبيح قوي دي مشكلة طب أقابل الناس إزاي ده أنا الملك خلاص أصدر أمر ملكي كل من تحته من الوزراء والقادة والجند تبتر أنوفهم تبطل انوفهم نبقى كلنا زي بعض هو انا بس من غير انف كله ده مالك سمعا وطاعه اقطع كله كله قطع الجماعه دول يصحوا من العمليه لا دي الشكل وحش قوي يروح البيت يروح مصدر امر زوجته تقطع انفها عياله يقطعوا انوفهم ده قرار وقرار ملكي طيب كله كله البلد كلها اتقطعت ايش انوفها طب دول عارفين القصه ان هم كان عندهم انوف بدأوا يصدر قرار الملك أي طفل يولد تقطع أنفه عشان يطلع ما يعرفش إنه كان له أنف فيعتاد على إيه؟ العادة دي كلنا كده طيب بالفعل يا إخوة كل طفل يتولد يقطعوا أنفه مع مرور الزمن القرية دي كلها بقى من غير إيش؟ أنف وده أصبح الأصل الأصل إن أنت من غير إيش؟ أنف طيب في يوم من الأيام جالهم واحد بقى طبيعي بأنف دخل القرية دي كل القرية اجتمعوا يضحكوا عليه ويسخروا إيه ده الحق الحق الحق الراجل اللي عنده خرطوم في وشه ويضحكوا ويهيصوا والراجل ينزل لهم وهو اللي بيضحك إيه ده الجماعة دول إيه ده المهم هم يضحكوا فرحانين ده احنا شوف حلوين ازاي ده شوف الراجل ده عامل ازاي وله بتاع آه، خرطوم كده على وشه مددب ويضحكوا عليه خلصت القصة وصلت ال أوصل لكم بقى المعنى المعنى إيه يا إخوان إيه في العادة وإيه في المعصية وإيه في الحرام بيخلي أصحابه يعتقدون إن الحرام هو الحلال وإن المنكر هو المعروف وبالتالي يبقى المعروف أصبح منكر والحق أصبح باطلا لأنهم اعتادوا على إيه؟ ما هو ده منهج الكفر وجدنا آباءنا كذلك يفعلون لما الألف العادات أصبح الدين صعب مش هو الحق زيك لما تيجي تكلم ناس بالدين لك هو جاي لنا بدين جديد آه هو فعلا جديد لأن كل اللي بيسمعوه ما عندهمش إيه؟ أنف فبيفكر أبو أنف حاجة غريبة فبيسخر منه فتيجي المتعرية دي بقى اللي عمالة رافعة لنا رايات امنع الحجاب دي لأن هي عايشة فين؟ في الوحي عايشة من غير إيه؟ أنف فلما رأت اللي عندها أنف بدأت تسخر منها فتقول إن العري حضارة وتقدم والحجاب إيش؟ إيش؟ تخلف ما هم مش أهل البلد ضحكوا على الراجل الراجل المتخلف ده اللي عنده خرطوم وصلت دي فهم عايشين في الليلة الحمراء والفساد والقرف والاختلاط والعري والمجون يا ساتر إنما التانية دي عفيفة نقية طاهرة إزاي دي؟ دي ليها أنف لازم نقطع لها أنفها عشان تبقى زينا ألم يكن قوم لوط أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون هي دي المشكلة إن الطهر بقى وحش ليه؟ لأن الجماعة دول ألفوا إيه؟ المعصية ألفوا الفجور فأصبح الفجور هو الحق عندهم يبقى النقاء إيه؟ لازم يبعد وحش تخلف يبقى الحجاب تخلف يبقى ده تخلف يبقى الدين شدة وتشدد وتيجي تتكلموا عن السنن لا ده دين جديد لأنه ألف إيه؟ فهمت حاجة؟ احفظ القصة دي يا شيخ أحمد يبقى اللي يعيش حقا يا إخوة أصحاب الإيمان أصحاب الرضا فأمر الدنيا لا تنظر لمن هو أعلى منك حتى لا تزداد نعمة ربك لكن انظر لمن هو أسفل منك ده في الدنيا فأمر الدين انظر لمن هو أعلى منك عشان توصل له وتنافسه في الحق الدنيا فلان عنده فيلا ايه ده لا لا لا ده في فلان يا عيني عايش في عشه صفيح وانا عندي دار صح فما تنظرش اللي عنده الفيلا ده انظر اللي عنده ايه مش لاقي ياكل ما عندوش عمل وهكذا عشان ما تزدريش نعمه ربك عليك فاذا يا اخوه الدنيا أدناها تعبان قوي بؤس قوي إنما الجنة ما فيها دني آخر من يدخل الجنة له في الجنة مثل ملك عشرة ملوك من ملوك الدنيا اللي سادوا وملكوا فهل في مقارنة؟ أبدا أبدا ستلقون بعدي آثر ما هو قال استأثروا بالدنيا دنياهم كلها طب تعالى شوف حديث النبي لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء الكافر بياكل وبيشرب وبينعم وبيلبس وبيركب صح الدنيا كلها بما فيها من لا تساوي جناح بعوضة يبقى بقى الأثرياء دول معاهم قد إيه من جناح البعوضة يا رجل افهم بقى افهم إذا اعمل لنعيم دائم طيب ده بالنسبة لأدنى أهل الدنيا وأدنى أهل الجنة ولذلك شوف لبيد ابن ربيعة عندما قال ما قال قال ألا كل شيء ما خلا الله باطل قال له عثمان بن مزعون رضي الله عنه أرضاه صدقت فقال لبيد وكل نعيم لا محالة زائل قال عثمان كذبت فنعيم الجنة لا يزول آه يا الله نعيم الجنة لا يزول آه نعيم الدنيا يزول إنما نعيم الجنة لا ألا كل شيء ما خلا الله باطل ضحك صدقت أقره الصحابي الجليل عثمان ابن مظعون فلما جاء عند نعيم وقال وكل نعيم لا محالة زائل قال كذبت نعيم الجنة لا يزول الله أكبر إذا النتيجة المهمة اللي بنخرج منها يا إخوة في قول الله تعالى في سورة الحديد آية 20 قال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث شوف التشبيه الجميل مطر نزل من السماء كمثل غيث أعجب الكفار نباته الكفار هنا بمعنى الزراع مش معنى الكافر كفر معنى الزارع لأن الفلاح اللي بيزرع الأرض بيعمل إيه؟ بيحفر يضع البذرة يخبيها يسترها وده معنى الكفر لغة الكفر في اللغة معناه الستر والتغطية فالآية دي الكفار معناها إيه الفلاحين يعني مش الكافر اللي هو إيه كفر بالله آه. يعجب الكفار نباته يعني ينزل الغيث الفلاح يستبشر أو يفرح بإيش بالمطر النبات يبدأ يطلع جميل أخضر وجميل قال ثم يهيج فتراه مصفرا مع الوقت الأخضر يتحول للصفار بعد كده اليبس بعد كده يذبل ويموت هي الدنيا دي هي الدنيا دي كان لسه الأخ فريد قبيل الدرس بيقول لي استمعت لك خطبة جميلة جدا بعنوان انتهت قصتك بين الناس قلت له اه والله يا فريد دي كانت خطيرة كنت ذاهب للعمرة منذ شهر وبعدين الحجز قال في يوم ونص ترانزيت في القاهرة وبعد كده نسافر على جدة فوصلنا القاهرة يوم خميس وعند الجمعة ترانزيت فوانا في الطائرة وماشي رايحين على القاهرة أنا معايا الهاتف في عندي برنامج اسمه الميرور ده المراية مرآة فبنظر وجدت الشيب قد اعتلى فعادت بي الذاكرة للماضي فقلت لنفسي يا شيخ سيد ده في خاطرة كده انتهت قصتك بين الناس هي الدنيا كده فين ما كنت صغير بتلعب وتروح وتيجي الآن علاك الشيب انتبه القصة بتنتهي فرحت ماسك القلم وكتبت كده في وريقة صغيرة انتهت قصتك بين الناس نزلنا القاهرة الإخوة كانوا مرتبين أخطب الجمعة في مسجد فكان ده موضوع الخطبة كنت بكلم نفسي انتهت قصتك بين الناس هي دي القضية يا إخوة الدنيا إلى زوال وهتنتهي القصة في الدنيا الناس اللي بيحبوك قوي قوي قوي لما تموت هينقسموا في حبك وفي الحزن عليك إلى ثلاث أقسام في جماعة كنا نعرفهم معرفة سطحية علاقتنا بيهم مش قوي يعني يوم ما هنموت يقول لك مسكين الشيخ سيد مات اللي كان بيجي ده في مسجد كايزرسلاوتر فاكرينه سمعنا مرة شفناه مرة اه مات مسكين خلاص خلصت ادي قصتك معاهم ان ذكروك القسم الثاني اصحابك وحبايبك الشيخ أحمد أخي أنتوا إخواني وحبايبي هيموت الشيخ سيد هتزعلوا آه لازم نزعل طبعا إيه أسبوع أسبوعين شهر وبعدين كله هيرجع لحياته صح؟ خلاص هنرجع نضحك ما هي الدنيا مش هتقف على موت الشيخ سيد ولا موت فلان ولا إيه؟ الدنيا شغالة يا إخوة ما بتقفش هنزعل شوية آه ممكن أصحابك يزعلوا أسبوعين ثلاثة شهر وبعد كده يرجعوا لحياتهم بقى وطبيعتهم خلصت يعني طيب في النوع الثالث بقى اللي هم حبايبك قوي قرايبك زوجتك أولادك الأم الأب الأهل، الناس المحيطين بيك قرايبك ال- هيزعلوا اه والله يزعلوا قوي كمان هتسمع البكاء والصراخ الحزن الشديد شهر شهرين سنة وبعد السنة هتنتقل إلى أرشيف الذكريات قل من يذكرك فين وفين لما يكون لك أثر يفتكروك بيه الله يرحمه ده كان بيعمل كذا في مثل الموقف ده الله يرحمه ده كان بيحب كذا الله يرحمه ده إن ذكروك بدعوة إن ذكروك بدعوة وانتهت قصتك بين الناس لينا ناس ماتوا كتير صح؟ قل أن نذكرها ودي حقيقة يا إخوة هي الدنيا كده كثيرا ما كل إخوة من يدعو لأبيه في كل سجدة ولأمه الأب أقرب الإنسان لك والأم الأب اللي انحنى ظهره عشانك كم مرة بتدعي له وأنت بتصلي طب كم مرة بتفتكره أصلا وأنت بتدعي له الأب اللي مات من سنين طيب احنا عايزين نتعلم البر بقى في المسائل دي ولا ايه بتصلي الصلاة رباعية فيها تا- تمن سجدات ما تحرمش الأم والأب من دعوة حتى في سجدة من السجدات واعتبرها عادة عندك عادة في كل سجدة هدعو في كل صلاة سجدة واحدة بس لأبي وأمي مش هقول لك المفروض كل السجدات لا يا سيدي بس افتكرهم في سجدة اللهم اغفر لأمي وأبي كما ربياني صغيرا دعوة بسيطة أوي بنص القرآن وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ادعي لمشايخك اللي علموك العلم شوف أحمد رضي الله عنه وارضاه يقول منذ أن عرفت الشافعي ما سجدت سجدة إلا ودعوت الله له يا شوف وفاء الطالب يا إخوة للمعلم إن علمه العلم يقول لك ما سجدت سجدة إلا ودعوت للشافعي رضي الله عنه بر ادعو لمن تعرفهم ممن ماتوا من أصحابك من جيرانك ادعي لهم دعوة والله يا إخوة الدعوة هم يتلهفون لها هم الآن تحت أطباق الثرى احنا الآن بنستقبل رمضان لنا إخوة قرايب أحباب تحت أطباق الثرى ينتظرون منا دعوة أو عمل صالح يصل في صحيفتهم من صدقة فلا لا تنسى هؤلاء بدعوة صالحة اسأل ربك أن يرفع عنهم البلاء وأن يغفر لهم الذلات وأن يفسح لهم في قبورهم وأن يدخل عليهم الفرحة والسرور اللهم إنا نسألك في هذا اللقاء يا رب لموتى المسلمين ممن ماتوا على التوحيد وعلى المتابعة شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة أن تدخل عليهم في هذه الأيام الفرحة والسرور والسعادة والحبور وأن ترفع أقدارهم اللهم آمين وفاء انتهت قصتك بين الناس يا شيخ أحمد كلنا ذلك الرجل القصة هتنتهي طب اعمل بقى للراحة الأبدية الدنيا أديك وصفها أهو. شوية مية نزلوا من السماء النبات اخضر قعد فترة بسيطة اصفر يبس خلاص انتهى انتهى النبات خلاص هي الدنيا كده أيضا الخطبة موجودة على الموقع يا ريت تبقى تسمعوها إن أنا كنت بخاطب نفسي وكلكم هذا الرجل اللي قصته هتنتهي بين الناس هي دي الدنيا نعم فالدنيا بالنسبة للآخرة كما يضع أحدنا إصبعه في البحر فلينظر بما خرج حط إصبعك كده السبابة ده في البحر وطلعه خدنا البحر إيه؟ قطرات هي الدنيا كده يا إخوة الآخرة دي بحر والدنيا قطرة ما تساوي شيء ما تساوي شيء قال ابن القيم رحمه الله تعالى فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم تعال للجنة هل من مشمر للجنة الله أكبر قال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة إيه الزيادة؟ النظر إلى وجه الله الكريم أعظم لذة طب هل في الجنة نظر لوجه الله؟ في الدنيا الإجابة لا أمال فين النظر لوجه الله الكريم في الجنة؟ الله أكبر إذا حقيق لمن علم هذا أن يعمل يعمل من أجل هذه اللذة أن يتلذذ بالنظر إلى وجه الرب جل جلاله في الحديث يا إخوة تعالوا نشوف كده بعض نصوص الجنة عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة ثمانية أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون الحديث متفق على صحته يا الله إيه التكريم العجيب ده يا إخوة للصائم ونحن في هذه الأيام نستعد لاستقبال رمضان إيه التكريم العجيب ده لا تعجب لماذا؟ لأن الصيام مدرسة إيمانية تربوية تحصل من خلاله العمود الذي تقوم عليه جميع أسباب النصر على الأعداء وهو تقوى الله عز وجل لازم نقف وقفة هنا النصر على الأعداء أيوة في عدو باطن وفي عدو ظاهر النصر على العدوين بتحصيل هذه الثمرة التقوى الدليل كنت في خطبة الجمعة أتكلم عن معركة الشيطان مع بني الإنسان وده كان الجزء الثاني الجمعة الماضية الجزء الأول في المعركة ذكرت تأييد الله عز وجل لعبده المؤمن وإمداده بالجنود لأن أنت في معركة الدنيا يا إخوة ساعة معركة بينك وبين عدو إبليس أنت في معركة من رحمة الله بنا ومن حبه لنا أيدنا بجنود تعالوا نشوف كده أيدك بملائكة يحفظونك في نومك وقيامك في نومك واستيقاظك الدليل قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله أي يحفظونه بأمر الله شوف التأييد بقى جعل لك ملائكة حفظة طيب دي واحد من عليك وأنزل إليك خير كتبه القرآن شوف التأييد بقى هو تأييد الوحي وأرسل إليك أعظم رسله محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم خاتم الأنبياء والمرسلين منهجه ده تأييد يا شيخ لؤي تأييد بالمنهج ملائكة منهج طيب ليس هذا فحسب أيدك بعقل متدبر أيدك بمعرفة تشير على هذا العقل أيدك بإيمان فيه تثبيت وتأييد ونصر أيدك بيقين فيه كشف للحقائق كأنك ترى ليس هذا فحسب أيدك بجند لأن الله تعالى جعل لواء هذه المعركة لأشرف ما خلق فيك وهو القلب القلب يحمل لواء المعركة ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا هي القلب فأشرف ما فيك القلب ولذلك قال قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فحامل لواء المعركة القلب أيده الله بجند فجعل البصر جند استطلاع عينه التي يرى بها العدو من الحبيب جندا طيب وجعل له الأذن استخبارات تنقل له الأخبار جهاز كامل أهو ما ده دي صناعة الجيوش الدنيوية من خلق الإنسان يقول لك كتيبة استطلاع ماشي كده إيه وظيفتها تبصر أماكن الأعداء وتكشف المواطن الرادارات نعم أهو البصر طيب جهاز إشارة وتنصت لازم نشوف أخبار العدو إيه نتناقل الأخبار ونوصل عشان نحط الخطة أهو عندك جهاز استخبارات أهو جهاد السمع جعل, جعل له اليد عون الرجل أعوان سبحان الله جنود نعم جنود لهذا القلب ليس هذا فحسب بل جعل الله تعالى حملة عرشه يستغفرون للذين آمنوا يا الله يا الله ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء علما علما ورحمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم آية أخرى وقهم السيئات يستغفرون لك ليل نهار الإمداد العجيب ده يا إخوة اعرف قدرك عند ربك ألم أقل لك كثيرا أيها الموحد منزلتك عند ربك فملائكة بيستغفرون لك بالله عليك ألا يستحي العبد أن يعصي الرب الملائكة حملة العرش بيدعوا لك بيستغفروا لك وانت تعصي طيب ليس هذا فحسب بل جعلك الله من جنده وجند الله هم الغالبون وجعلك الله من حزبه وحزب الله هم المفلحون بل تولى الله عز وجل الدفاع عنك بنفسه ما توحد الله فقال عز من قائل إن الله يدافع عن الذين آمنوا بعد هذا التأييد يا شيخ أحمد عايزين نعرف المعركة تدار إزاي كيف ندير المعركة كيف نجاهد أعداءنا فبين لنا ربنا جل جلاله وده كان موضوع اللقاء أمس كيف ندير هذه المعركة في أربع كلمات آه من تدبر القرآن الأمة إذا تدبرت كتاب ربها نصرها الله أربع كلمات فقط تدار بها المعركة في آخر آية في سورة آل عمران هذه السورة اللي اتكلمت عن الغزوات عن المعارك عن بدر وعن أحد كلها دروس وعبر فيختمها الرب بكيفية النصر إزاي تحقق النصر إزاي تجاهد أعدائك في أربع كلمات فقال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون أربع كلمات أربع كلمات تنتصر على أعداء الباطن وعلى أعداء الظاهر بالأربع كلمات إزاي يا عم الشيخ وضح يا أيها الذين آمنوا نداء تشريف وتكريم وهذا الإيمان له مقتضي بشرفه لازم تفعل كذا وكذا وكذا بمقتضاه تفعل كذا وكذا ما دمت مؤمن نعم طيب اصبروا اصبروا نعم لازم نصبر قال العلماء اصبر عن المعصية وعن المخالفة وعن المناهي الله أكبر أصبر نعم عدوك يزين لك الباطل طيب يحببه لك محتاج لصبر حتى لا تقع فيه أدي أول مرحلة مع العدو اصبر اصبر على الابتلاءات اصبر الله يبارك فيك دي ساعة اصبر ولا تخالف منهج ربك اصبر ولا تخرج عن هدي نبيك اصبر اصبر فإن ربك تولى الدفاع عنك بنفسه متى حققت المنهج اصبر اصبر حتى يستريح بر ويستراح من فاجر اصبر ولا تخالف المنهج اصبروا طيب عشان نحقق الصبر محتاج للمصابرة يا ها تيجي الكلمة الثانية وصابروا يعني ايه صابروا قال العلماء صابروا أي اصبروا على عدو صابر إيه؟ آه عدوك صبور أعد لك إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم عدوك لا ييأس صابر أيوة يبقى أنت محتاج لمصابرة يعني إيه؟ يعني مقاومة ومدافعة لازم أقاومه ما أنا مش هقدر أصبر إلا بالمقاومة لأن عدوي أصلا صابر يبقى إذا عدو صابر وأنت تصابر تقاومه الغلبة لأكثركما صبرا عشان ترتاح خالص يعني الغلبة لمين؟ للأكثر صبرا والأطول نفسا طيب يبقى أنا محتاج لإيش؟ لمقاومة قال العلماء المقاومة تكون بالطاعة أنا عشان أقاوم عدوي أقاومه بإيش؟ بالطاعة مش بالمعصية وذلك في معظم معارك المسلمين كان القادة يقولون كما قال عمر إنكم تقاتلون عدوكم بالإيمان لا بالعدد ولا بالعدد فإن عصيتم الله وخالفتم هدي رسوله استويتم في المعصية عندها تكون الغلبة للأقوى مادة وهم أقوى ولا شك ما في معركة يا إخوة خاضها المسلمون إلا وكانوا أقل عددا وعددا أليس كذلك؟ بلى فكانوا بينصروا بالإيمان بالتقوى بالطاعة باتباع المنهج انتبهوا لهذا جيدا تدبروا القرآن يبقى أنا عشان أقاوم أقاوم بالإيمان بالطاعة فقال العلماء فالمصابرة يعني مقاومة عدو مدافعته لازم تدافع عدوك تقاومه تجاهده والغلبة للأصبر منكما طيب عشان تتحقق المقاومة دي يا إخوة تنتج لابد من الكلمة الثالثة وهي المرابطة إيه بقى المرابطة؟ أنت عارف الخدمة؟ الخدمة العسكرية يقول لك عنده خدمة يعني إيه خدمة؟ ماسك السلاح واقف في مكان ما يقدرش يسيبه حتى لا يأتي العدو من هنا لو نام الخد... اللي عنده خدمة ده يضيع المعسكر صح؟ الثغر يتفتح العدو يدخل ايه ايوه فانا عايز مرابطه يعني ايه قالوا العلماء يعني غلق لجميع الثغور اللي ممكن يدخل منها العدو ولا يكون هذا الا بمداومه الطاعه والكثره من الخير واستدلوا بحديث النبي عليه الصلاه وازكى التسليم الا اخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط دي المرابطة يبقى لابد أن ترابط ترابط عدوك إزاي خلي بالك أنا عندي ثغور كثيرة جدا منها السمع ثغر لازم أكون عامل عليه مرابطة ما يجيش من عنده العدو عندي البصر لازم عليه مرابطة ما يجيش من عنده العدو عندي يد عندي بطن عندي فرج عندي رجل ما دي كلها ثغور يا إخوة إن دخل منها العدو ملك القلب ضاع الإنسان فلا بد من مرابطة مداومة ولذا كان من هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم يحب القليل من العمل مكان ديمة استمرار على العمل ما جيش في يوم اجتهد قوي وانام اسبوع ما اعملش لا كده العدو يدخل من الثغور انت لازم تداوم على الطاعه تداوم على العمل الصالح من اجل هذا قال يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا ذكرا ايش ايوه كثيرا ماشي اذكروا الله وخلص لا ما ينفعش ما انا ممكن اذكر ساعه وخلصت ما ينفعش ده لازم الذكر يكون ايش كثير عشان تحفظ هل نحن نذكر ربنا كثيرا هو ده السؤال ليه بتشتكي عدم الحفظ والمشاكل اه ما فيش فين الذكر فين العمل فين مثلا الاكثار من قولك لا حول ولا قوه الا بالله كنز منكم فين مثلا الاكثار من قولك يا ذا الجلال والاكرام فين مثلا الاكثار من قولك لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فين الاكثار من صلاتك على النبي محمد عليه الصلاه والتسليم انما قال لكش صلوا عليه كده وخلاص ابدا قال لك من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ومن صلى علي عشرة صلى الله عليه بها مئة ومن صلى علي مئة صلى الله عليه بها ألفا أو كما قال النبي ترغيب في الإكثار مش بقعد أنا أصلي أنا وخلاص لا لا لا لن تجد لها ثمرة إلا إن أكثرت فين الإكثار من قولك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لابد أن تكثر من الذكر فين الإكثار من تذكرك لله في كل موطن أنت فيه سواء كنت في خلوة أو في علن ذكر يا إخوة يبقى لابد من مرابطة وغلق جميع الثغور ولن يتحقق لك الكلمات الأولى الثلاث إلا بالعمود يا وهو التقوى واتقوا الله الله أكبر تقوى أيوة اجعل بينك وبين محارم الله وقاية فلا تقع في المحارم اجعل بينك وبين ما يغضب الله وقاية فلا تفعل ما يغضبه اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية فلا تفعل ما يقودك إلى العذاب إذا نفذ الأمر واجتنب النهي تكن تقيا والثمرة دي بنحصلها فين؟ في رمضان هل علمتم قيمة الصيام؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لماذا يا رب؟ لعلكم تتقون هو ده النصر رمضان مدرسة إيمانية حتى تنتصر على عدوك إبليس لذلك لا تعجب أن يكون للصائمين باب مخصوص في الجنة اسمه الريان شوف حتى الاسم اشتق من ايه مما عانيت أنت منه أيها الصائم العطش طيب هناك ري لا ظمأ بعده اتعب هنا شوية بقى مشغول ليه بقى برمضان وهنصوم كام ساعة وت... مشغول ليه مشغول ليه صبر ساعة يساوي راحة الأبد فرصة ده رمضان فرصة والله يا إخوة كدت أن أبكي ليلا لما بتذكر رمضان لسه كنا أمس الآن رمضان بكلم الأولاد على الهاتف كانوا معي في رمضان الماء أكنه امبارح بالليل بقول لهم رمضان خلاص بنستعد لرمضان انت مشغول بالوقت بدل ما تقول دي فرصة هجتهد حتى يرى ربي مني خيرا يرى ما يحب في رمضان لعلكم تتقون إذا أربع كلمات يا شيخ أحمد فيهم النصر اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون الفلاح شقين يا إخوة فوز بالمرغوب ونجاة من المرهوب المطلوب النصر هتنتصر المطلوب النعيم هتنعم خايف من الانكسار مش هتنكسر إن كنت موحدا وطبقت الآية خايف من العذاب مش هتعذب إن اتبعت المنهج خلصت لعلكم تفلحون فمن حقق انتصر انتصر على عدوه المبين إبليس وعلى أعداء الظاهر أيضا والنصر على عدو الظاهر يكون إما بالحجة وإما بالسيف وقد يجتمعان فمحتاجة لصبر مصابرة مرابطة تقوى فهمت القضية يا شيخ أحمد ذاك يقول ابن القيم فيأتي ملك الكفرة إبليس وجنده فيجدون القلب جالسا على كرسي عرشه أمره نافذ في أعوانه ووزرائه له جند يحيطون به يدافعون عن حوزته وعن مملكته كله مغلق أيوة الملك قاعد ممكن القلب يؤمر الوزراء ينفذوا الجند مطيعين واقفين حراسة على الثغور مش ممكن حد يقترب من المملكة فعندها يقول إبليس لجنده يجب أن نخامر على هذا الملك أقرب الأعوان حتى نصل إليه يا والله يا إخوة لا يؤتى القلب إلا من قبل خيانة وده النظام السائد في الدنيا كلها لا يؤتى الخلي إلا من مأمنه فانظروا من أقرب الوزراء إليه ومن أحبهم لديه يقولون إنها النفس آه يا نفس النفس نعم إذا انظروا إلى مرادها وإلى محبوبها فزينوه لها عدوها ومنوها اشغلوها بمحبوبها في نومها ويقظتها شوف النفس عايزة ايه آه. شوف بيدخل منين النفس عايزة الدنيا زينوها الدنيا عايزة مال زينوا المال ألم تسمعوا كثير من الزوجات من أجل المال خربت البيت شردت الأطفال وضيعت الزوج اه والله يا إخوة نفس غلبها إبليس عايزة إيه عايزة تشتري وتشتري وتشتري وتشتري تروح السوق عايزة تجيب لك السوق كله على البيت وانت على قدك مفيش اه شوف فلان شوف فلانة الزوج يا عيني يحتار ويحار المشكلات تكتر اتنكد اه طلعني مع السلامة الأولاد اتشردوا والزوج اتبهدل ايه السبب نفس أمارة بالسوء شغلها إبليس بالماديات عايزة وعايزة وعايزة وعايزة, وعايزة. كذلك زوج اشتغل عليه إبليس فيوقعه في الحرام والمنكرات والفاحشة فيخرب البيت ويصب الفقر والضنك والقرب ويضيع زوجة عفيفة تقية ويضيع أولاد لأنه التفت للحرام النفس يا إخوة النفس الشهوات علمتم لماذا كان السلف يؤدبون النفس عمر كان يقول النفس كالدابة إن ركبتها أطعتك وإن ركبتك أهلكتك هي نفسك دي لو أنت ركبت يعني قيدتها بالشرع تمشي عدل لو هي اللي ركبت تموتك تهلكك تبعدك لما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اشتهى في يوم يأكل أكلة معينة ابن أمير المؤمنين اشترى وعمر كان شديدا في هذا الباب في باب تأديب النفس فابن عمر احتاط ألا يراه عمر عايز ياكل من غير من غير ما عمر يراه وفجأة قاعد بياكل لقى مين داخل عليه عمر الله أكبر قال ما هذا يا ابن عمر قال يا أمير المؤمنين اشتهت نفسي فاشتريت نفسي اشتهت قال له عمر أكلما اشتهيت اشتريت فماذا أبقيت لربك عز وجل وذكره بالآية أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا يا الله على ضبط النفس يا إخوان ده مش معناه منع المباح أبدا ده معناه تقييد النفس مش كل حاجة تجيبها لها مش كل ما تراه العين عايز تجيبه الزوجة تروح السوق فقط البيت بتاعك مساحته 60 متر عايزة تجيب لك 200 متر حاجات درجة بيوتنا بقت تدخل تمشي بجنبك حضرتك صح؟ هنا سفرة وهنا نيش وهنا كرسي وهنا مقعد وهنا كنب وهنا سرير ايه ده في ايه مش لاقيين مكان نتنفس عايزين واسع الواد مش عارف يتحرك البنت مش عارفة تتحرك يجي لك ضيف مزنوق ليه؟ لأنها بتروح تشتري كل حاجة شهوة شهوة نفس وانت عايز تشتري كل حاجة شهوة نفس اضبطها بقى اضبط النفس بقى شوية اضبط النفس فيقول لها شوفوا النفس عايزة ايه فعدوها ومنوها ثم القوا خطاطي في الشهوات وقدوها هاتوها بقى إذا جت عندكم جبناه بالشهوة جت لكم آه ادخلوا على ثغورها فأحكموا حراستها فعليكم بثغر العين وثغر اللسان وثغر الأذن وثغر اليد وصغر الفرج وصغر البطن وصغر الرجل فإن تمكنتم انتصرتم خلاص خلاص تجد العين تنظر للحرام الأذن لا تسمع إلا الحرام اللسان لا يتكلم إلا في الحرام الرجل لا تسعى إلا للحرام اليد لا تتعامل إلا بالمخالفات خلاص ضاع الإنسان مش أنا بقول لك العدو الباطن إبليس والنفس والهوى والدنيا ما هو دي القضية آدي التدرج كيف الإنسان بينحرف وكيف بيبعد عن المنهج عندما لا يتدبر المنهج لا يفهم القرآن ولا يفهم هدي النبي العدنان بيضيع إذا جاء الصيام مدرسة إيمانية عشان نتربى على التقوى وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا هل من مشمر إلى الجنة يا الله مشمر آه في حد مستعد يجاهد من أجلها ويتعب هنا ليرتاح هناك فإن الجنة لا خطر لها هي ورب الكعبة نور يتلألأ الله أكبر نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة ومقام في أبد في دار سليمة وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة في محلة عالية بهية قالوا يا رسول الله نحن المشمرون الله أكبر شوف استجابة الصحابة امتى يا اخوان نقول نحن المشمرون كما قالوها لكن مش كلام عمل قالوا نحن المشمرون لها قال قولوا إن شاء الله آه، الموفق هو الله قولوا إن شاء الله فقال القوم إن شاء الله رواه ابن ماجه والبيقي وابن حبان في صحيحه يا إنها الجنة عباد الله فماذا أعددنا له عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله الله أكبر الله أكبر بين كل درجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن الله أكبر حديث رواه البخاري وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم يا الله تفاضل الأعمال يا إخوة قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين يا الله انت لسه بتلتفت للدنيا انت لسه مشغول بها وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله لمن أطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام يا الله أطعم الطعام أيوة كرم وجود أدام الصيام صيام النوافل إضافة للفريضة وصلى بالليل والناس نيام بدل الفيسبوك صلاة وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء ستون ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم فلا يرى بعضهم بعضا متفق عليه وقد فصلنا فيه قبل وعند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر يا الله أول زمرة يا إخوة يدخلون الجنة اللهم اجعلنا منهم يا رب على صورة القمر ليلة البدر اللي بتسموها أنتوا قمر 14 ليلة 14 اكتمل القمر قال ثم الذين يلونهم على أشد نجم في السماء إضاءة ثم هم بعد ذلك منازل لا يتغوطون ولا يبولون يا الله ولا يمتخطون ولا يبصقون أمشاطهم الذهب يا الله يا الله ومجامرهم الألوة بخور يا إخوة أجمل أنواع البخور مسك خالص ورشحهم المسك أخلاقهم على خلق رجل واحد على طول أبيهم آدم ستون ذراعا الله أكبر يعني قريب من 30 متر يا شيخ عمر عمارة عشر طوابق برج عشان تتمتع خلق آخر يا إخوة الجنة اللهم إنا نسألك جنتك وفي رواية لا اختلاف بينهم ولا تباغض خلصت الدنيا يا إخوة بالشحناء بالبغضاء بالغيبة بالنميمة بالحسد بالحقد خلصت الجنة مختلفة تماما لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشيا وفي رواية وأزواجهم الحور العين الله أكبر وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا ما في مرض في الجنة يا إخوة ما في مرض ما في ألم ضرس ولا صداع للرأس ولا ألم في البطن ولا تعب في الإخراج ما في هشاشة عظام ما في أنيميا ما في سرطان ما في إيدز ما في فشل كلوي ولا كبد وبائي ما في علل ما في أدواء اللهم اشف كل مريض في الدنيا يا رب إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا ما في موت يا إخوة في الجنة راحة الأبد وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا شباب على طول يا إخوة شباب على طول ما في ضعف ما في انحناء ظهر ما في شيب الله أكبر وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا وذلك قول الله عز وجل ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أختم بهذا الحديث وعن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم الله أكبر يريد أن ينجزكم فيقولون ما هو ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار قال فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم منه وفي رواية عند الإمام مسلم أن الله جل جلاله يقول لأهل الجنة أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا الله أكبر اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ولا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هذا وللحديث بقية إن كان في العمر بقية أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته